والابن والروح القدس الإله الواحد آمين بعد يومين أو بضعة أيام نبدأ في الصوم الكبير أو الصوم المقدس وندخل في فترة روحية مقدسة ينبغي أن نستعد لها من أقدس أيام السنة أيام الصوم الكبير والذي لا يستطيع أن يقوي حياته الروحية في فترة الصوم الكبير يكون قد فقد أعمق فترات السنة ويكون قاسي القلب وغير مستعد للروحيات احنا داخلين على فترة مقدسة ينبغي أن نستعد لها بالقداسة ونستفيد منها ومن روحياتها ومن ذكرياتها ومن فاعليتها في حياتنا صحيح ان كل يوم من ايام حياتنا هو يوم مقدس واحنا بنصلي في صلاه الشكر ونقول امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع مخافتك وصحيح ان حياتنا كلها مقدسه للرب فنحن لسنا ملك انفسنا انما ملك الرب الذي اوجدنا وخلصنا وخدانا فحياتنا مقدسه له وملك له ومع ان الحياه كلها مقدسه للرب والجسد كله مقدس للرب والروح كلها مقدسه للرب الا ان على الرغم من كل هذا الله قدس اياما معينه وجعل لها تقييما خاصا غير باقي الايام وكان اول يوم مقدس رايناه في العالم كله هو يوم الرب اليوم السابع بيقول ان الرب بارك اليوم السابع وقدسه وبيقول في الوصايا اذكر يوم الرب لتقدسه إذا فيه أيام مقدسة هو يوم الرب حياتنا كلها مقدسة لكن هذا اليوم بالذات له قيمة معينة عند الله غير باقي الأيام مش معناها أن يوم الرب بس مقدس وبقية الأيام لا لكن هذا اليوم عليه تشديد أكثر وتركيز اكتر وتقييم اكتر اذكر يوم الرب لتقدسه عملا من الاعمال لا تعمل فيه ده يوم للرب مخصص للرب وكان هذا التقديس في العهد القديم يحمل معنى التخصيص التقديس يحمل معنى التخصيص وهذا يفهم من معنى الكلمة اليونانية نفسها فكلمة تقدس يوم الرب يعني تخصصه للرب تفرزه للرب يبقى ملك الرب مخصص ليه مش لحاجة تانية ومن هنا أيضا وجدنا أن الرب وضع لنا اياما اخرى مقدسه فنقرا في سفر اللاويين هذه مواسم الرب واعياده ومواسم الرب وأعياده كانت أياما مقدسة برضه يقول نفس الوضع عملا من الأعمال لا تعمل فيه هو ملك للرب وحده صحيح ربنا يمتلك في كل يوم وله في كل يوم نصيب لكن هذه الايام بالذات مركزه في الرب وحده اللي هي يوم الرب واللي هي اعياد الرب ومواسمه وبعدين نلاقي قدس الرب لنا اياما اخرى هي ايام الصوم فاصبحت اياما مقدسه مخصصه للرب لها نشاطها الروحي ولها الصله العميقه بالله ولها حياه التوبه وليها حياه الانسحاق وفتره لضبط النفس ايام مقدسه لها وضع يفوق الايام الاخرى جميعا والذي يخطئ في يوم مقدس تكون خطيئته ابشع واشد من الخطيه في اليوم العادي لأنه لم يستهن فقط بوصية الله وإنما أيضا استهان بقداسة الأيام التي أفرزت للرب واستهان بذكرياتها المقدسة واستهان بتخصيصها للرب على رأي الكتاب لما يقول إن كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كم يكون إن كانت أيام النور أيام التوبة أيام الصوم أيام الصلاة الأيام المقدسة إن كانت هذه الأيام أيام خطية فباقي الأيام كم تكون لهذا كان لابد من الاستعداد للايام المقدسه بقلب يتقبل قدسيتها وباراده نفسه وبضمير صالح امام الله وبعزيمه ان الانسان يحيا حياه خاصه في تلك الايام والصوم الكبير كان من اقدس تلك الايام الكنيسه سمته الصوم الكبير فهو اكبر الاصوام في مدته واكبر الاصوام في قدسيته وكانت ايام الصوم الكبير لها تاريخها القول العميق في الكنيسة ازاي ايام الصوم الكبير كانت ايام الوعظ الروحي العميق والارشاد كتير من الكتب اللي انتوا بتشوفوها للقديس يوحنا ذهبي الفم لم تكن مؤلفات او كتابات انما كانت عظات في ايام الصوم الكبير وكثير من الكتب التي ترونها للقديس اغسطينوس كانت عظات في ايام الصوم الكبير وكان الاشخاص الداخلون في الايمان الموعوظون ياخذون فتره امتلاء روحي في الصوم الكبير وفي اخر هذه الفتره كانوا يعمدون ولذلك احد التناصير تجدونه في اواخر الصوم الكبير بعد كده يحتفلوا بحد الزعف وباسبوع الالام مع المؤمنين لأن كان بتبقى الفترة كلها فترة روحية وكثير من الرهبان كانوا يتوحدون في فترة الصوم الكبير حتى في الرهبنة الحبشية كنا نجد بعض الآباء الأثيوبيين يخرجون من أديرتهم إلى الغابات وإلى الجبل وينفر وينفردون فترة الأربعين المقدسة في زهد خاص ونسك خاص وفي أديرتنا كان كثير من الرهبان يحبسون أنفسهم في فترة الصوم للتفرغ للعبادة فترة الأربعين المقدسة لها تأثيرها العميق في الكنيسة وبخاصة لأن هذه الفترة كان ربنا يسوع المسيح فيها منفردا في الجبل في صوم في صلاة في تأمل في عشرة مع الآب كانت أيام ليها قدسيتها نحن داخلون على هذه الأيام المقدسة فلندخلها بتصميم إنها تكون أيام مقدسة عشان كده نقول الأسبوع الأول من الصوم المقدس الأسبوع الثاني من الصوم المقدس ده عبارة عن صوم مقدس أيام مقدسة أنا مش عايزكم تخشوا في هذه الأيام وتقولوا إحنا داخلين على أيام الصوم عايزكم تقولوا إحنا داخلين على أيام مقدسة لكي يرتبط هذا التعبير الخاص بقدسية الأيام يرتبط بأذهانكم بأفكاركم بتصميمكم بقلوبكم في الداخل ان دي ايام مقدسه غير الايام العاديه ليست يوما عاديا انت مثلا اليوم اللي بتتناول فيه بتقول ده يوم مقدس انا اتناولت فيه لازم له سيره خاصه وطريقه خاصه وقدسيه خاصه صحيح كل ايام حياتك لازم تكون بره ومقدسه لكن يوم التناول بتديه اعتبار خاص كذلك ايام الصيام الكبير لابد ان يعطى لها اعتبار خاص يفوق كل الايام الاخرى في منهج روحي خاص بالصوم الكبير لا تجعل الايام تمر عليك عاديه والا تبقى ما استفدتش منها دي موسم السنه موسم السنه زي القطن عند الفلاحين عباره عن موسم السنه القطن بتاعك انت هو الصيام الكبير ده ولهذا نجد ان الكنيسه عملت للصوم الكبير تمهيد قبل منه عشان ما تبتديش اول يوم كده ولسه ما خدتش قوتك الروحية عملت له اسبوع تمهيدي قبل منه البعض بيقول اسبوع تمهيدي والبعض بيقول تعويض عن الثبوت ال... والايام اللي ما بيجوز فيها انقطاع طب ايه لازمة التمهيد والتعويض الا ان هذه الايام مقدسة مش عايزين لحظة فيها تروح ان دخلت بفطور ولا نص نص في الاسبوع الاول يبقى على بال ما توصل لبدء الاربعين المقدسة تكون سخنت وحميت روحيا ودخلت في حرارة الروح ده الكنيسة بتخلي لك قبل الصوم الكبير بأسبوعين صوم يونان بألحان نفس ألحان الصوم الكبير نفس الطريقة بنفس الانقطاع بنفس الألحان علشان تمهد ليك بتذكار توبة نينوى علشان تفكرك بالتوبة قبل الصيام بأسبوعين تستعد للصيام تخش له يبقى قبلها بأسبوعين تفكرك بالتوبة وتفكرك بصيام يونان وتفكرك بالألحان وتاخد لك أسبوع تمهيدي كل ده عشان إيه؟ عشان دي أيام لها خصيتها لها عمقها ليست مثل سائر الأيام إطلاقا والصوم الكبير صوم سيدي لأنه خاص بالسيد المسيح نفسه الصوم الذي صامه السيد المسيح فإن كان الرب صائما من أجلنا ألا نصوم من أجل أنفسنا السيد المسيح قضى الأربعين يوما بلا طعام كلها انقطاع فإن كنا لا نستطيع أن نطوي الأربعين يوما أفلا نأخذها على الأقل بأعمق قدرة من النسك نقدر عليه الأربعين المقدسة لها وضع خاص الصوم الكبير ليس صوما عاديا اللي يقدر يمرن نفسه في حياة النسك في الصوم في الصلاة في العبادة في التأمل في ضبط النفس في الروحيات مدى خمسة وخمسين يوم ما فيش شك هيخرج بأسلوب آخر ويشعر أن الصوم الكبير قد ترك طابعه وبصماته المقدسة عليه الصوم المقدس أعطاه من قدسيته وقدسه ده اللي احنا عايزينه عايزين نخش على الصوم بروح تانية ندخل على الصوم ونحن نشعر بفائدة الصوم وليس بضغط الصوم علينا دي النقطة الأساسية اللي عايزكم تاخدوا بالكم منها ما تفتكرش ان الصوم ده ضغط عليك ضغط في الطعام حتى السمك اللي ممكن بيسمح لك في ايام اخرى في الصوم الكبير ما فيش ولا اربع ولا جمعه ولا في اي حته وطبعا الاربع والجمعه طول عمره ما فيهوش سمك ومده طويله تقول ايه الضغط ده لا ادخل الى الصوم على اعتبار انه بركه ونعمه وليس ضغطا وليس حرمانا لا ببركة الناس بيشتهوا امتى يجي الصيام الكبير عشان يصوموه امتى يجي وبعد ما يخلص الصيام الكبير ويلاقي نفسهم دخلوا في الخمسين ايام لا فيها صيام ولا فيها انقطاع ولا فيها مطنيات ساعات بيتعبوا ويقولوا يا ريت الصوم امتد واستمر مدة أكثر الذي يعرف فائدة الصوم يجد أن الضغط عليه هو أن يفطر وليس الضغط أن يصوم عشان كده بيجي لنا كتير من أولادنا يشكوا يقولوا نعمل إيه في أيام الخمسين لا فيها صيام ولا انقطاع ولا أربع وجمعة ولا أي ضغط من النوع ده ولا مطنيات ولا حاجة إيه ده تعبانين تعبانين من إيه؟ من الفطار مش تعبانين من الصيام تعبانين من الفطار مش تعبانين من الصيام الشخص اللي يهتم بحياته الروحية يفرح يقول لنفرح ونصر لأن احنا داخلين على أيام مقدسة ايام الصوم الكبير الصوم العظيم اعظم ايام السنه اعمق ايام بتشتغل فيها النعمة وبنستفيد منها روحيا يا ريت السنة كلها كانت صوم كبير كان أحسن لينا والصوم الكبير فترة حرب مع الشيطان وفترة انتصار على الشيطان أكثر فترة يتعب منها الشيطان هي فترة الصوم الكبير ده لو كان الشيطان بيصلي يقول انقذني يا رب من الصوم الكبير تصور كل المؤمنين بروح واحدة بقلب واحد بعزيمة واحدة بنعمة واحدة كلهم يتجردوا لكي يبدأوا في فترة روحية تحطم الشيطان بيقول بالصوم الصوم والصلاة يخزيان الشيطان وبيقول هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم ده أنا متهيألي إن الشيطان الكبير مع شياطينه الصغار في مناحة الآن يقولوا يقولوا هنعمل إيه؟ هنعمل إيه والناس داخلين على صيام؟ وتلاقي كبير الشياطين قاعد مع الشياطين يديهم توعية لمواجهة هذه الفترة العصيبة يعملوا ايه في الصيام وفي الصلاة وخمسة وخمسين يوم ورا بعض دي حاجة صعبة دي حاجة صعبة خشوا بكل قلبكم بكل قلبكم واشعروا ان هذه الفترة هي فترة امتلاء فترة امتلاء فترة نعمة فترة جهاد روحي فترة حرب وانتصار مش حرب بس فترة تختبرون فيها مذاقة روحيات خاصة يتميز بها الصوم الكبير فترة لها ألحانها ذات التأثير الخاص ولها انقطاعها ولها قداساتها بتاعة الصوم الكبير دي لها لها وضع تاني يا ريت اقدر اعمل لكم قداس كل يوم جمعة في الصيام الكبير بس يبتدي يعني يخرج بعد الظهر يبتدي متأخر ما يبتديش الصبح نبقى نعلن عنه المهم ان احنا نستعد لهذه الفترة المقدسة لكي نأخذ منها حياة مقدسة وتأكدوا ان فترة الصوم الكبير هي الفترة التي تحل فيها كل المشاكل لأن لما إنسان بيكون عنده مشكلة بيقول أصوم لها يومين عشان ربنا يحلها أمال لما تصوم 55 يوم دي تبقى إيه؟ بتبقى بركة كبيرة بس الحاجة اللي أقولها لكم إنكم فعلا تصومون يعني فعلا تصومون لا اريد في فتره الصوم الكبير ان تكونوا مجرد نباتيين وانما صائمين مش مجرد ناس نباتيين لا ناس صائمين بكل ما يحمل الصوم من معنى روحي بكل ما يحمل من انقطاع ومن ضبط نفس ومن توبه ومن انق ومن روحيات مركزه تلائم الصوم الكبير احنا مش ناس نباتيين احنا ناس صائمين النباتيه بالنسبه لنا جزء بسيط من الصيام ولكن ليست هي كل شيء ده جزء بسيط من الناحية الجسدية في الصيام غير النواحي الروحية غير باقي النواحي الجسدية كالانقطاع وثقوا أن الانقطاع في الصوم بيعطي ضبط نفس وبيعطي انتصار على الشهوات وانتصار على العنصر الجسداني ويعطي أيضا خفة للإنسان الإنسان بيبقى حتى خفيف في جسده ويقظ في كل شيء ونشط في حياته الروحية الصيام دي فترة فترة من نوع آخر أنا عايز تكون لي فرصة معاكم ندخل في أعماق هذا الصوم أسبوع بأسبوع نتأمل في جمال هذه الفترة التي اختارت لها الكنيسة طقسا خاصا وقراءات خاصة وذكريات معينة حتى ان كل اسبوع في الصيام له اسم اسم خاص واهتمت الكنيسة بهذا الصوم اهتمام عجيب ده له قطمار الخاص بالصوم الكبير وله ترتيب معين مش عايزين الفترة دي تفوت مننا أبدا أنا عايزكم تيجوا في آخر الصوم وتقولوا أيوة نشكر ربنا استفدنا كذا وكذا وكذا وكذا من هذا الصوم ازاي تحسبوا الحكاية دي من دلوقتي من دلوقتي تدخلوا ببرنامج روحي قوي عندكم من هنا من يوم الجمعة لحد يوم الاثنين تكونوا اعترفتوا تكونوا تبتوا تكونوا شطبتوا على على الحاجات الطفيلية اللي داخل حياتكم وعلى العقبات وعلى المشاكل اللي هنا وهناك وتقولوا يا رب هنخش الصوم ده بأسلوب آخر أنا مستغرب من ناس أحيانا يكون لهم طبع عمرهم ما يسيبوه واحد له طبع خاطئ معين وغلطات معينة في شخصيته وتمر عليها عشرات الأطوام الكبيرة ولا تعمل فيه حاجة حكايتها ايه دي ايه حكايته ده يخش الصوم بنفس الطبع ويخرج من من الصوم بنفس الطبع لا تغير ولا تبدل ولا استفاد هو هو جايز كل اللي استفادوا ان لو وقف على ميزان يلاقي نفسه خس كام كيلو ادي كل اللي جراله في شخصيته هو دي هو ربنا بنتعامل معاه بالكيلو ده احنا بنتعامل مع ربنا في اعماق الروحيات من جوه انا عايزكم في اليومين اللي فاضلين قبل ما نخش في الايام المقدسه دي كل واحد يقعد يقول ايه الطبع الوحش اللي فيا يجلس يلوم نفسه ويفتش في حياته يقول ما هي الضعفات التي سأضعها أمام الله في فترة الصوم بأصوام بانسحاق بدموع بتذلل أمام الله بطلبات من عمق القلب إيه الضعفات دي اللي أنا عايز أتخلص منها من الصوم لكن أخش في الصوم وأجي على عيد القيامة والاقي نفسي بنفس الطبع ونفس الطريقه ونفس الاخطاء ونفس النقصات ابقى استفدت ايه يا حبيبي؟ ايه اللي استفدته؟ ايه اللي اثرته فيا الألحان والقراءات والمناسبات المقدسة دي كلها ايه تأثير صورة المسيح الصائم على الجبل في نفسي ايه تأثير الصورة دي عملت فيا ايه الايام دي غيرت فيا ايه ابتدوا من دلوقتي ان كانت مرت على بعضكم